بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله كيف حال القلوب في وسط هذه المعمعات التي تفتت الاكباد والقلوب كيف حال قلوبكم اخوتي الا ادلكم على ما به تصلح القلوب مراقبه الله عز وجل المراقبه استشعار المعية واستشعار المعية يصنع شيئان في وقت يصنع شيئين في وقت واحد استشعار أن عليك من الله عينا ناظرة استشعار أن عليك عينا ناظرة تصنع شيئين تصنع أولا الأنس بالله والفرح بالله واستشعار القرب يشعر بالقوة بالله واليقين في الله قال ربنا إننا نخاف قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى الآية الآية قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى الأخرى الذي ينهى عبدا إذا صلى ربنا قال في معرض التهديد ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى وجمعهما الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في موضع واحد إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها الثانية وجعل كلمة الذين كفروا السفلى استشعار المراقبة استشعار المعية استشعار أن عليك عينا ناظرة يطمئن قلبك ويخوفك يطمئن قلبك وتحس بالأنس ويخوفك أن تخالف القريب منك الرقيب عليك الكلام ده جاي في سياق إيه؟ في سياق منزلة العزم العزم اللي هو تحقيق ال- تحقيق القصد طوعا أو كرها تحقيق القصد طوعا بهذا الأنس وتلك المعية أو كرها بالخوف والرعب من نظر الله الخالق جل جلاله وأن في تحقيق القصد الدرجة الأولى إباء القلب أن يخالف العلم إزاي قلبك ما يطوعكش إنك تخالف ما تعلمه من الدين إزاي قلبك ما يطوعكش إنك تعصي ازاي قلبك ما يطوعكش انك تعمل الغلط اللي انت عارف انه غلط بشيم بيك- برق المراقبه بشيم برق المراقبه انك انت تلاحظ ملاحظه فعليه تلاحظ شيم انك تلقط اشاره ان ربنا شايفك ان ربنا معاك ان ربنا مراقبك ان ربنا هيحاسبك شيم برق المراقبة نقلنا للكلام على منزلة المراقبة المراقبة الدرجة الأولى مراقبة الحق في السير إليه على الدوام اسمع بين تعظيم مذهل ومداناة حاملة وسرور باعث وقضينا الحلقة اللي فاتت في الكلام على المراقبة وعلى هذه الدرجة قال إبراهيم الخواص المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل يا إخوة في السر آه الإخلاص سهل أعمال السر الإخلاص فيها سهل سهل جدا عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم مش لهم ولا لنا الأحسن لك أنت إن تبقى أعمالك في السر لأن عمل السر الإخلاص فيه سهل محدش شايفني ما بعانيش من تحقيق النية إن مش مراعي نظر فلان ولا نظر فلان ولا هيقول إيه ولا ده يقول إيه أنا مع ربنا بس أما في العلانية أما تبقى أعين الناس عليك نطاقا لما تبقى الدنيا كلها شايفاك يبقى تحقيق الإخلاص صعب جدا جدا عشان كده جايه لكم الموعظه اللي جايه لنا الموعظه بقى اللي جايه لنا ابو حفص النس- النيسابوري بيقول ايه اذا جلست للناس قاعد اهو عشان الناس عشان اوعظ الناس واذكر الناس بالله اذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك ولا يغرنك اجتماعهم عليك فانهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك الناس شايفه العمه والعبايه لكن ربنا هو اللي شايف اللي في القلوب ربنا هو اللي شايف خبايا النفوس ربنا هو العالم بالاسرار ربنا هو اللي مراقب الاحوال الناس شايفه شايفه مننا ايه شايفه الظاهر سمع الكلام اللسان أما اللي عالم بالضمائر ويرى الأسرار هو الله آه يا خوفي عشان كده سفيان الثوري بيقول ايه يقول كل شيء ظهر من عملي لا أعده فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون كل عملنا الظاهر ده اللي انت شايفه ده ولا هحسب منه حسنة واحدة كل ده مش محسوب اللي محسوب اللي بيني وبين ربنا اللي اعرف اضمن فيه قلبي اما اللي على الهوا ده ما يضمنش ومنين تضمنه والدنيا حواليك بتبص عليك المراقبة بقى أن تراقب قلبك في مثل هذه الأحوال تراقب قلبك إن ربنا شايفك وسامعك ويعلم ماضيك ومستقبلك يعلم حالك وما سيكون منك يعلم مرادك وما تخفيه يعلم ما تضمره وما تظهره يعلم السر واخفى يعلم الجهر وما يخفى جل جلاله سبحانه وتعالى لذلك قيل أفضل ما يقوم به مسلم أفضل ما يلزم الإنسان به نفسه في هذه الطريق المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم المحاسبة ان احنا قلنا قبل كده خمس كلمات بتوع كل يوم الصبح المشارطة والمراقبة والمجاهدة والمحاسبة والمعاقبة ان الانسان يحاسب نفسه وعشان يحاسبها لازم يشعر برقابة الله عليه إن الله كان عليكم رقيبا رقيبا المراقبة أن تشعر أن الله معك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم تحسس إنك أنت قاعد أنت واتنين تانيين ربنا رابعكم أنت وأربعة تانيين ربنا سادسكم معاكم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ربنا شايفك ومراقبك وهيقول لك هيعرفك يوم القيامة يوم القيامة ايه القعدة اللي انت كنت قاعدها كنت بتشوف ايه وبتسمع ايه وقلبك كان شكله ايه وانت قاعد كان ايه رد فعلك والرد فعلك على اللي انت بتشوفه ده واللي انت بتسمعه ده يرضيه ولا يسخطه عليك قلنا كتير قبل كده ورددناه مرات ان اللي ينظر لامرأة متبرجة عارية ويبتسم او ينشرح صدره انشراح صدره ده معصية قلبية ابتسامته دي معصية قلبية الرضا بأن يعصى الله انه يضحك حينما يستهزأ من الدين ويسخر من الشعائر دي معصية كبيرة جدا معصية خطيرة إذا شعرت إن ربنا شايفك وسمعك ومعاك وهيحاسبك على رد فعلك ده إيه اللي وداك هنا وإيه اللي خلاك تشوف ده وإنت عارف إنك إنت مش هتقدر تنكر ولا تقدر تغير هتتحاسب أفضل ما يلزم الإنسان به نفسه في الطريق إلى الله المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم إنك ما تعملش وخلاص وإنما عشان تعمل لازم تبقى بعلم فتسوس عملك بالعلم العلم يمشيك كده ويمشيك كده ويوقفك هنا ويوديك كده ويجيبك كده ويو... ويمنعك هنا ويقربك هنا ويبعدك هنا ويسكتك هنا وينطقك هنا وسياسة عمله بالعلم وأهل الإسلام مجمعون على أن مراقبة الله تعالى تبدأ في مراقبته في الخواطر فحفظ الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته يا إخوة منزلة المراقبة دي هي التعبد باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير تعبد بصفات القرب والمراقبة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إن الله كان ع- واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فضيف الصفتين دول صفة القريب وصفة الرقيب مع أسماء الحفيظ العليم السميع البصير من عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها ولدت عند عنده مراقبة بعدد الأنفاس يبقى مراقب نفسه وهو داخل وهو خارج شوف بقى مراقب نبضات قلبه خفقات قلب مراقبها يراقب سره وضميره الخواطر آه ابن القيم بيقول في كتاب طريق الهجرتين قاعدة في ذكر طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأحوال صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قاعدة في ذكر طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال القاعدة دي قال وهي شيئان أحدهما حراسة الخواطر وحفظها والحذر من إهمالها الحذر من إهمالها والاسترسال معها آه، كان نفسي أجيب لكم النهاردة برضو كلام ابن القيم في مدارج السالكين عن مفسدات القلب الخمسة فذكر منها ركوب بحر التمني بمناسبة الاسترسال معها الخواطر واحد قاعد كده ما بيتكلمش قاعد فاضي بس بيفكر عمال يفكر سرحان بنقول عليه سرحان سرحان في ايه سرحان في الدنيا اللي احنا عايشينها كتير تقول له سرحان في ايه الدنيا الهموم المشاكل الشهوات سرحان إهمال الخواطر والاسترسال معها إن خطر بباله خاطر وعمال سرحان مع الخاطر وعمال يطول في الخواطر ويطول ويزيد ويزيد ويزيد ويزيد زود الخواطر على يعني مثلا مثلا يعني واحد بيحلم قاعد يفكر قاعد كده بيفكر مراته عامله له مشكله فبيفكر ان هو اه الحل الوحيد اطلقها واتجوز لكن هتجوز مين؟ اتجوز فلانه اه فلانه لا لا دي مش هتنفع طب اتجوز فلانه اه طيب آه، هنعمل ايه؟ اه دي تطلق وتاخد كذا وتعمل كذا وتسوي كذا وتتجوز التاني تعمل ايه في الجواز وتروح لمين وتقابل مين وبعدين تتجوزوا وشكل الجواز يبقى ايه وبعدين تعيشوا ازاي كل ده فين في السرحان وهو لا هيتطلق ولا هيتجوز كل دي اوهام وسرحان وعمال يرتب بقى امور امور امور ويرتب ويحلم اصل الحقيقه انه مش بيحلم لوحده ده في حد بيلعبه مين الشيطان الموسوس عمال الشيطان وس- وس- وس- وس- وس. عمال كل ما هو يقول كلمه الشيطان يزود له حته ويزود له حته ويجره ويعليه ويرفعه ويوديه ويجيبه عمال عنده مشكله في الفلوس فعمال يفكر طب اعمل ايه؟ اجيب منين؟ اكسر خزنه لا انا ما اعرفش اكسر خزن طب اقتل لي واحد يا عم انا اعرف اقتل فرخه طب اعمل ايه اه لما يجي الصراف بقى كده هو بيقبضنا وانا اتسحب والف من وراه واروح هابر لي قد 200 300 الف جنيه احطهم في جيوبي واخرج بالراحه وعمال يفكر خرج ومعاه الفلوس وبعدين متينات هيفكها ازاي ويدي من ايه ويفضل ايه ويجيب عربيه نوعها ايه ويغير شقه مين ويلبس ايه اه طب المصيبه الوقت لو بان عليا يقولوا لي جبت الفلوس دي منين اه هقول كذا و... وعمال يسترسل مع الخواطر ويحلم خلينا نقول في واحد بيحلم انه يبقى مجاهد في سبيل الله قاعد يفكر اه نفسي اموت شهيد في سبيل الله مفيش حل بقى بعد المصايب اللي انا عملتها غير ان انا اموت شهيد في سبيل الله طب تيجي منين دي اعمل ايه اه واعمل واشتري واجيب سلاح واشيل واعمل واروح واقابل و يحلم يحلم يحلم يحلم و- ويسترسل وزي ما قلنا اكبر مشكله في الاحلام دي احلام اليقظه اللي احنا بنسميها الخواطر اللي هي ركوب بحر التمني لامنيات الاماني كل ده خطره انك ساكت ده كل ده في دماغك مين اللي بيلعب في دماغك الشيطان هو اللي بيزين لك الامور دي وبيكبرها وبيروقها لك وبيمدها ربنا قال, قال ايه يعدهم ها ويمنيهم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا الشيطان هو اللي عمال يكبر لك الاماني ويزودها ويعليها وي- ويزينها ويروقها فلذلك البدايه في حفظ القلب حفظ الخواطر لا تهملها ولا تسترسل معها ابن القيم اسمع بقى كلام كلام ابن القيم يقول ايه بعد النماذج دي ولا ندي كمان نماذج لا كفايه كده بعد النماذج دي تعال نقرا كلام ابن القيم بقى بيقول ايه يقول حراسه الخواطر وحفظها والحذر من اهمالها والاسترسال معها فان اصل الفساد كله من قبلها يجيء لانها هي بذر الشيطان والنفس في القلب بذر الشيطان والنفس لان النفس البشريه نفس تجري بطبعها في ميدان المخالفه فإذا حبسها الإنسان بالأوامر والنواهي بالتكاليف والحلال والحرام تقوم هي تجري في الباطن في ميدان المخالفة تتمنى وتشتهي وانت ساكت فإنها بذر الشيطان والنفس في القلب في أرض القلب فإذا تمكن الشيطان من بذرها وتعاهدها بسقيه مرة بعد أخرى تصير إرادات ثم يسقيها حتى تكون عزائم ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال يبقى اللي مستسهل النهاردة يقول الخواطر ده قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم يبقى حديث النفس ده معفو عنه بس المشكلة كبيرة إن حديث النفس ده بيفسد القلب وبعدين إذا حصل حديث النفس الشيطان يفضل يأزك لحد ما تعمل ألم ترى أن الشياطين أن ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يسقيها لحد ما تبقى إرادات يسقيها حتى تكون عزائم ثم لا يزال بها حتى تصير أعمال ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات لأنها إذا كانت عزائم يجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة وهو المفرط إذ لم يدفعها وهي خاطر ضعيف كمن تهاون بشرارة نار وقعت في حطب يابس فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها أرى خلل الرماد وميض نار وأخشى أن يكون لها ضرام فإن النار بالعودين تزكى وإن الحرب أولها كلام ذلك لازم من حفظ الخواطر ان تبقى دماغك تحت السيطرة ما تروحش كده ولا كده عشان كده قال ايه في الاعتصام منزلة الاعتصام قال الاعتصام هو صون الإرادة قبضا صون الإرادة قبضا إنك تصون إرادتك بأن تقبض عليها تمنحها أن تنفلت منك فتريد وتريد وتريد وتريد وتريد وتريد لا تريد لا تريد فإن قلت فما الطريق إلى حفظ الخواطر طب أحفظ خواطري دي إزاي إزاي أوقف هي دماغي ما بتبطلش الشغل أنا قلت لكم أحيانا إن الواحد بيفضل يفكر لحد ما يجي بالليل يحط دماغه على المخدة يقول دماغه "ششش". بص، نام اتخمد بلاش دوشة طب الإنسان إذا قال لدماغه بلاش دوشة وهس وهش و و ما بتبطلش طب ازاي اخليها تبطل احنا بنتكلم على الخواطر الرديئة واحد العلم الجازم باطلاع الرب تعالى ونظره إلى قلبك وعلمه بتفصيل خواطرك العلم الجازم آه، الوسيلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون الوسيلة إن اللي عايز وسيلة لتغيير أي شيء يبقى خد وسيل ابتغي وسيلة إلى الله يتحقق لك أي شيء ابتغي الوسيلة إلى الله وبعدين ربنا يدبر لك وسيله تعمل بيها اللي انت عايزه فكنا اول حاجه توبه امه وكانت الثانيه ايه صون العقد عن الشك ان العقد اللي بينك ربنا اللي بينك وبين ربنا بيقين فيش ادنى ذره شك أنه القادر أنه القاهر أنه الملك أنه المقتدر جل جلاله دون ذرة شك ألا يكون شيء في الكون إلا بإذنه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة صون العقد عن الشك خلوص العقد من الشك هي دي العلم الجازم باطلاع الرب يبقى انت عندك يقين قلتها كتير في فرق بين انك تعتقد وانك تعلم وانك تحس يبقى اولها العلم تعلم يقوى العلم ده انك تعتقد تبقى عقيده ويقين اليقين ده يثمر علم اليقين عين اليقين حق اليقين ان يثمر ان انت تبقى حاسس ان ربنا شايفك حاسس ان ربنا سامعك حاسس ان ربنا معاك وقريب منك احساسك ان ربنا شايف تفكيرك ده اللي انت ما تقدرش تخليني اعرفه ولا ابوك وامك ما تخاف ان حد يشوفه طب ربنا شايفه فيثمر ذلك حياءك منه حياءك منه يثمر حياءك منه انك تستحي من الله استحيوا من الله حق الحياء أن تحفظ القلب وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى استحيوا استحيوا من الله حق الحياة الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه استحي من الله حياءك من رجل ذي هيبة في قومك أن أصحاب الهيبة يستحيا منهم يستحيي منهم أهل الحياء الناس اللي عندهم دم اللي بينكسفوا اللي بيخجلوا اللي بيخجلوا اللي بي اللي بيستحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياء لذلك بنقول ان احذر احذر من المحاولات الرديئه لكسر حياء المسلمين لخدش حياء المسلمين لجرح حياء المسلمين ل- لذبح حياء المسلمين محاولات رديئة في النكت وفي البرامج وفي الكلام وفي آه، الاستهزاء وفي السخرية وفي بقت موضة موضة رديئة مش من ديننا ولا يعرفها الموحدين حتى أهل الأصول ولاد الأصول المحترمين ما ينفعش معاهم الكلام ده ما ينفعش عيب حاجات كتير قوي عايزين نقول فيها كخ كده عيب ما يصحش غير ان احنا نقول بقى حرام لا يجوز غير انك تقول بقى لا ده كفر بمنتهى البساطة في الضحك والمزاح ربنا سبحانه وتعالى كفر بعض الصحابة الصحابة اللي هم صاموا وصلوا وهاجروا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا للجهاد في سبيل الله وقالوا كلمة بيهزروا بيضحكوا مع بعض مش قصدهم ربنا قال ولئن سألتهم ليقولن إن كنا نخوض ونلعب ايه اللي انتوا قلتوه ده بنهزر والله مش قصدنا ولئن سالتهم ليقولن انا كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ربنا أثبت أنهم كانوا مؤمنين أت- وكفروا بعد الكلمة دي كلمة قالوها كلمة قالوها لو لو عرفت الكلمة هتتعجب بس ده ربنا ده كلام ربنا القرآن قالوا ايه اللي ورد في الآثار والسنة والسيرة انهم قالوا قراؤنا أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء بمنتهى البساطة قالوا ايه قراؤنا العلماء بتوعنا المشايخ دول ال- آه، آه، آه، أصحاب كروش بتوع أكل وشرب وعند الجد ما تلاقيهمش بس قالوا كده ربنا كفرهم ألا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم جم يعتذروا والله ما نقصد يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ده كلام ربنا مش أنا عشان كده بقول لك إن القضية إنك أنت لما يكون الكلام ده في دماغك هيخرج هيتقال والخطر في ايه الخطر شديد انك انت لما تسمع الكلام ده او تشوفه تحضره ربنا مطلع عليك وشايفك وشايف رد الفعل جواك اذا انت رضيته وضحكت وفرحت وهقهقت ده اكبر من الكلام نفسه أن ترضى أن يستهزأ بآيات الله وإن ما رضيتش وشفت الكلام ده يبقى ليه بتقطع قلبك وتحزن نفسك و... وتشوف اللي يأذيك ويأذي غيرك في كلا الحالتين لا يجوز رؤيته ولا يجوز الكلام ولا يجوز الكلام ترديد الكلام ولا نقله ولا إشاعته ولا الدلالة عليه اطلاقا مش انا اللي بقول ربنا اللي قال وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم خلي بالك ده كلام ربنا بدون تفسيره ولا شرحه ولا حاجة أبدا كلام واضح تماما سبحان الملك جل جلال الله يبقى نمرة واحد العلم الجاسم باطلاع الرب على الظاهر والباطن اثنين حياؤك منه استحي من الله ثلاثة إجلالك إجلالك له أن تجل الله وتعظمه قلنا هنا أن الدرجة الأولى مراقبة الحق في السير إليه على الدوام بين تعظيم مذهل تعظيم مذهل إجلالك له تعظيمك لله أن يرى مثل الخو... مثل تلك الخواطر في في بيته الذي خلقه لمعرفته ومحبته. ربنا خلق لك قلب. احنا قلنا ان القلب ده صدر وقلب وفؤاد ولب. دول كلهم القلب. ان ربنا يرى هذا في قلبك الذي خلقه سبحانه لتعرفه به وتحبه به فإذا بك تسكن فيه الكلاب والشياطين أربعة خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر خاف من ربنا ربنا سمعك ربنا شايفك ربنا يعلم ماضيك ويعلم مستقبلك ربنا يرى تدبيرك ويرى جل جلاله ويحيط بمكرك ويعلم ما تخطط له ربنا يعلم جل جلاله وهو القادر والقاهر فوقك جل جلاله قادر يشلك قادر يسخطك قادر يخسف بك قادر يبتليك حتة سرطان قد كده قادر خاف من ربنا خاف من ربنا ان ربنا ينزل عليك رجزه وعذابه ممكن تقول عم الشيخ ما هم ليل ونهار عمالين يشتموا الاسلام وي- ويحاربوا الدين وي- ويستهزئوا ويعملوا وربنا ما عمل لهمش حاجه انت مستعجل ليه لكن ممكن انت بقى يا مسلم يا اللي بتتفرج ولا بتشوف ولا بتعمل ولا بتقول اذا كان ربنا جل جلاله يريدك يحبك يعجل بعقوبتك لياتي بك يعجل بعقوبتك ليغفر لك ما مضى ليجعلك تتوب رغم انفك الناس مش زي بعضهم زي ما بنقول ان الايمان درجات الكفر دركات قال الله جل جلاله هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يبقى في اقرب واقرب في ناس اقرب للكفر من المؤمنين وفي ناس اقرب للايمان من الكافرين في خط كده عشان كده نفسي ابقى اعملها مره على السبوره هنا كده ان في خط كده خط الخط ده مسميها انا مجموعه حلقات خطوط فاصله خط فاصل الخط ده زي ما بقول كده خط ما بين ال- اليأس والرجاء خط خط ما بين آه، الصبر والقنوط خط ما بين ال- القوة والعجز أو القدرة والعجز خط خط ما بين الكفر والإيمان خطوط فاصلة في خط ما بين الكفر والإيمان الخط ده كل ما ترتفع في درجات الإيمان بتبعد عنه كل ما إيمانك ينزل بتقرب منه كل ما معاصيك تكتر بتقرب منه المعاصي بريد الكفر قربت من الخط لحد ما يجي وقت تتجاوز الخط وتنزل إلى الكفر والناس الكفار الكفر دركات ربنا سبحانه وتعالى قال إنما النسيء زيادة في الكفر في كفر وفي زيادة في الكفر فالكفر دركات لتحت الكافر اللي بينزل بينزل بينزل بكثرة المعاصي الكافر اللي أحيانا بيبقى في كافر بعيد عن المعاصي والذنوب آه، قد يرق قلبه ويلين بيقرب من خط الإيمان بيقرب كلما قلت معاصيه وقلت ذنوبه بيقرب حتى يأذن الله له بالهداية فيصل إلى درجة الإيمان لذلك بنقول إيه خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر خاف خاف من ربنا قال الله ويحذركم الله نفسه احذر بطش الله قال جل جلاله ان بطش ربك لشديد شديد انه هو يبدئ ويعيد قال الله وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد فاحذر بطش الله خوفك منه جل جلاله أن تسقط من عينه إذا وقعت خلاص قلنا دي زي اللي بيقع من على جبل ما يعرفش يمسك نفسه الوسط بقى يتدهده حتى ينزل إلى الس- سفح الجبل إلى الوادي إلى أوطى نقطة مع الزبالة ونزوله بيها الخامس إيثارك له أن تساكن قلبك غير محبته والشغل به معنى عالي بقى لأصحاب الهمم العالية إنك تحذر إن يقع في قلبك شيء ربنا ما يحبوش والقلوب بتتملي وتفضى خلي بالك يعني اللي قلبه مليان بحب مراته وولاده والفلوس والعربيات وال... والبيوت وال... والأكل والشرب والنوم والشهوة قلبه مليان مفيش مكان لحب الله الرسول مفيش مكان لحب الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا فدل على أن القلب يمتلئ ويفرغ بيتملي ويتفضى فلذلك إذا كان قلبك مليان بغير الله ما يدخلوش حب الله فلذلك بنقول الخواطر دي اوعى قلبك ينشغل بالخواطر فينشغل عن الله فقلبك ينشغل عن الخواطر ينشغل بالخواطر فما يبقاش فيه آه، حب لله ما يبقاش فيه ما يبقاش فيه انشغال بالله جل جلاله اوعى احذر ستة خشيتك أن تتوالد تلك الخواطر هي الخواطر دي مشكلتها كده بتتوالد يعني اتنين أربعة تمانية ستاشر اتنين وتلاتين أربعة وستين مية تمانية وعشرين ميتين ستة وخمسين هي كده بتتوالد بتتوالد وتتكاثر الخواطر أدم بقى في قلبك وجد الشيطان أن قلبك مرتع خصب لهذه الخواطر بذر فيها وولدها فإذا توالدت يستعر شرارها يستعر شرارها فتأكل ما في القلب من الإيمان والمحبة فتذهب به جملة وأنت لا تشعر سبعة أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد به فاعلم أن كل خاطر منها هو حبة في فخ منصوب لصيدك وأنت لا تشعر احذر ان حد يصطادك يشتغلك اوعى حد يكلفتك يخطفك بسبب ايه الخواطر دي بيقولوا دايما العجب في في اللي بيصطاد انه شاف الحبة وما شافش الفخ هو ايه اكبر الحبة ولا الفخ الحباية قد كده والفخ قد كده ومع ذلك شاف الحباية وما شافش الفخ اهو ده اللي انا بحذرك منه انت شايف ان دي مشكله تافهه ومساله بسيطه مش مشكله واحد يقعد بيه يضحك ده تهريج يعني مفيش مشكله لا ده فخ فخ كبير لهدم الدين انت مفكر انها لا دي حبايه عشان اصطيادك واصطياد غيرك عشان يهدم الدين جواك يهدم الخير جواك بيكب على الغيرة الغيرة على الدين بيكب عليها مي يطفيها جواك بالضحك والتهريج واللعب لا لا لا لا, لا. مش حباك ده فخ فخ كبير عشان يصطادك ويجرك ويشتغلك ويلعب بيك ولما يلم فريق كبير يلعب بيه يقدر يحارب الدين كويس أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصطاد به فاعلم أن كل خاطر منها حبة في فخ منصوب لصيدك وأنت لا تشعر ثمانية أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان ودواعي المحبة والإنابة أصلا في قلب واحد ما ينفعش أصلها هي كده يا يمين يا شمال يا صح يا غلط سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يبقى في الآخر بقت إيه هي برضو حلال وحرام الشبهات دي آخرها في الحرام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فلذلك اه اوعى تيجي في الحتة اللي في الوسط دي في الآخر هتجرك للحرام هتضيعك لا، بل هي ضدها من كل وجه وما اجتمع في قلب إلا وغلب أحدهما صاحبه وأخرجه واستوطن مكانه فما الظن بقلب غلبت عليه خواطر النفس والشيطان ما الظن بقلب غلبت خواطر النفس والشيطان خواطر الإيمان والمعرفة والمحبة فأخرجتها واستوطنت مكانها لو كان في القلب حياة لأحس بألم ذلك وأحس بالمصابة تسعة تاسعا أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له فإذا دخله القلب غرق في غمراته وتاه تاه في ظلماته فيطلب الخلاص منه فلا يجد إليه سبيلا فقلب تملكه الخواطر بعيد عن الفلاح معذب مشغول بما لا يفيد عشرة أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأماني الجاهلين فلا تثمر لصاحبها إلا الندامة والخزي وإذا غلبت على القلب أورثته الوساوس وعزلته عن سلطانها وأفسدت عليه رعيته وألقته في الأسر الطويل كما أن هذا معلوم في الخواطر النفسانية فكذلك في الخواطر الإيمانية الرحمانية هي أصل الخير كله فالقلب كالأرض إذا بذر فيها خواطر الإيمان والخشية والمحبة والإنابة والتصديق بالوعد ورجاء الثواب وسقيت مرة بعد مرة وتعاهدها صح صاحبها بحفظها ومراعاتها والقيام عليها أثمرت له كل فعل جميل وملأت قلبه من الخيرات واستعملت جوارحه في الطاعات واستقر بها الملك واستقر بها الملك في سلطانه واستقامت له رعيته أما إذا بذر فيها خواطر الشيطان والنفس والشهوات والدنيا كان فسادها لا يرجى معه صلاح اخوتي انا احبكم في الله دي مشكله الخواطر ودي قضيه المراقبه ان الله يراقب باطنك يراه فاوعى الخواطر دي تشتغل فتشغلك عن ربنا وتبعدك عن ربنا استشعر المراقبة واجب الأسبوع ده إنك تحس الإحساس نعمة الإحساس نعمة واجب الأسبوع ده إنك تدرب قلبك وشعورك وباطنك على الإحساس إنك تحس إن ربنا شايفك إنك تحس إنك تحس إن ربنا سامعك إنك تحس إن ربنا معاك وقريب منك إنك تحس إن ربنا مطلع عليك وهيحاسبك وهيقول لك استشعر إنك تقف بين إيدين ربنا يقول لك أنت ليه لم تغار على ديني وعلى شرعي وعلى كلامي هتقف قدام ربنا يوم القيامة ويسألك انت ليه ما دافعتش عني وعن ديني وشريعتي وأوامري هيسألك انت ليه ما وقفتش مع عبادي الصالحين وغرت على أعراضهم هتقول له إيه عايزين تدريب الأسبوع ده على الإحساس إنك تحس إن ربنا سامعك وأنت بتتكلم شايفك وأنت قاعد بتتفرج وأنت ماشي في الشارع وأنت نايم وأنت رايح وأنت جاي معاك أحبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكينا
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب